مكسوف ليه؟
تقول لها بحبك انت لو ما قلتها لهاش خالص في الشارع او في مكالمه غلط او باي وسيله من الوسائل حد قالها لها هتترمي في الارض هتترمي في الأرض.
هيغمى عليه صح بس انا بتكسف اقولها مكسوف ليه مكسوف ليه
متزوجون ليه يقول لها لو خرجت من الباب تبقي طالق تقول له طب اهو وتروح خارجه ليه يا عم دي خنقتني اتكلم ساكت ليه قول لي في ايه بس مراتي بتشكي على طول حبسة ايدي طب قدر جرى لابويا حاجه اقعد انا بقى لما يجي اه دين اللي يقول كده ده دين الاسلام عايز اروح عند امي عايز اتفسح انت هتسجني بين اربع حيطان والله انت اللي ساجن خلاص يا سيدي معلش طب هتجوز يا عندي يا كيال ليه ليه بس يا عم شيخ عشان الزوجة ما تبقاش دولاب في البيت عشان ما تبقاش كومودينو ماشي.
عشان الزوجة ما تبقاش بوتاجاز او تلاجة اشترك انت وهي في حاجة صح اختها اختها انت بقى مقابلة بايه لابسة ايه شكلك ايه بتقولي ايه بتعملي ايه انت فين انت فين مش مقابلة على باب البيت ليه المتزوجون احيانا يدخل الراجل زق الباب الباب اترزع
انت بترزع الباب ليه؟
وبالكبر يقول رزعت الباب عايزه ايه لا ما ترزعش الباب لا ارزع الباب اتخانقوا دبوها خناقه وسعله اسبوع جابوا الشيخ يصالحهم ايه يا جماعه المشكله اصله رزع الباب ليه؟
الغافل واصبر سنين سنين ليه مش عايز تصبر وتتحمل ليه مش عايز تضحي وضحي ليه دين دين مش لعبه دين هذا دين
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد
زائد ما اتجوز قفل الشقه على نفسه والاخوه يخبطوا عليه انا مش عايز اشوف حد ليه مش عايز اعرف حد اما انزل المسجد اشوفه يعذب بيه ليه
بس دي خايبة مفيش مشكله تتحل لقيتها خايبه ونايبه وعايبه وما بتعرفش تطبخ بسيط ايه المشكله يعني لقيتها صوتها عالي مش مشكله نوطلها صوتها بالراحه شهر شهرين سنه سنتين عشرة مش متعلمه ما تعرفش حاجه في الدين علمها بتصلي بالعافيه صلي معاها صلي معاها يعني أسيب الجامعة يا عم شيخ لا صلي في الجامع وارجع صلي معاها تاني ينفع؟
اه ينفع, ينفع.
خلاص اروح اصالحها ما ابهاك ما ازينك وما احلاك الا المتزوجون اوعى تقعد تحب في مراتك وتنسى ربنا انا خفت خفت طب لما الاذان ياذن لا مفيش قاعد معاكي ارحميني السلام عليكم اه خلصت خلصت هي مؤمنة تخشى الله وكساك وقارا وجلالا سعد لمن تسعى لهداه
جالك اهلك وكرمتهم واحتفت بيهم خرجوا مبسوطين قول اشكرها جه بدري فبتقول له انت جاي بدري ليه قال لها وحشتيني لا بلا نيله بلا نيله ليه ليه كده؟ حتى لو كان الكلام ده مش حقيقي لكن تقبلي المجامله بايه بلباقه ولطف هلاوس وافتراضات وتقعد هي متقطعه وترجع تلاقيها مكلضمه مالك مالك ماليش ليه اكيد متجوز عليا في السر اكيد ماشي مع واحده
هذا حجابك دل وقال هي مؤمنة تخشى الله وكساك وقارا وجلالا سعد لمن تسعى لهداه لماذا تسود النساء لماذا تركب النساء لماذا تحكم النساء لماذا تأمر وتنهى النساء الزوج راجل والزوجة امرأة امرأة مش راجل فيش اتنين رجالة في البيت وانت حيطة طب وايه الحل يا عم الشيخ هي ملهاش حل الواحد يتجوز له واحدة تعرف تدلعه الله عليك يا عم الشيخ اوعى تعمل كده موضوع الخلع في دماغني سنتي لا كده هتقلب عليك الدولاب شيخ بلاش الكلام الكبير ده يا عم الشيخ احنا فاضيين هندلع النساء اه دلع
ما أبهاك ما أزينك وما أحلاك هذا حجابك دل عليك أيها الأحبة في الله إخوانكم في تسجيلات الجزيرة الإسلامية يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتزوجون لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلة الشيخ مع الشريط الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله نحن في بيت الله وهذا الهرج والمرج ورفع الصوت وتخطي الرقاب كله يخالف أدب المسجد إننا بحاجة إلى شيء من الأدب أنا أحبكم في الله أحب أن أراكم وأحب أن أتحدث معكم ولكن يسوءني أن يساء إلى المسجد حرصا على شيء من هذا أيها الإخوة جئت في عرس أو عرسين زواج ابني وابنة أخينا العزب ابنه عطية وابنته عزيزة أسأل الله جل جلاله أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وما كنت أتوقع أن أرى هذا الجم الغفير من الناس فلذلك كنت أعد كلمة على قدر عرس فكرت الآن مرارا أن أغير الموضوع ولكن كأن الله جل جلاله شرح صدري أن أتحدث في نفس الموضوع فلا أغيره وهو بعنوان الأسرة المسلمة في مواجهة التحديات نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين إنني أردت أن أغير الموضوع ورتبت في نفسي الآن عدة عناصر في قضية حال الملتزمين أو قصة الالتزام نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ولكني عدلت عن هذا الرأي إلى أن أتكلم في الأسرة لأن أحد أسباب فساد الالتزام الأسرة الأسرة أيها الإخوة في البيت المسلم هي الأصل إن لم تكن أسرة فلا مجتمع إن لم تكن أسرة فلا أمة إن لم تكن أسرة فلا حياة إن المجتمع المسلم الذي له أساس أساسه الذي يقوم عليه بناؤه هو الأسرة الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع المسلم والأسرة هي المحضن التربوي الأول الذي يفرز هذه النماذج من البشر إنك ثمرة أسرة ربيت في بطن أمك أصلا ثم خرجت إلى الدنيا فوقعت عينك على أبيك وأمك أول ما رأت وسمعت أذناك كلماتهما ووعى قلبك تصرفاتهما فأنت نتاج هذه الأسرة بكل مآسيك وعيوبك وبكل حسناتك أو ذنوبك أنت ثمرة هذا الأب وهذه الأم لذلك وددت أن أتحدث في ليلتنا هذه عن قضية الأسرة لماذا؟ لأننا بحاجة إلى إصلاح الأسرة المسلمة إن هذين الأخين اللذين سيتزوجان في ليلتنا هذه هاتين الأختين يبنيان بيتا أي بيت يبنيانه أي بيت ينشئانه أي بيت يؤسسانه إن أكثر بيوت المسلمين اليوم آسف أن أقول تعاني من المشاكل أكثر بيوت المسلمين اليوم مليئة بالنكد أكثر بيوت المسلمين اليوم تعاني من التفتت من التفرق من الشتات الأب في واد والأم في واد آخر والأولاد في واد ثالث ولذا يضيع الدين يضيع الالتزام حين يخرج الابن من هذا البيت معقدا نفسيا مريضا مريض القلب مريض النفس أيها الإخوة إن قضية الحنان الحنان الأبوي وحنان الأمومة إن لم يسقه الطفل بحث عنه في الحرام بحث عنه عندما يكبر فكل هذا يؤثر له تأثير في الأصل إن الحياة الزوجية في الإسلام لها ضوابط أنزل ربنا فيها قرآنا قال سبحانه عن حق المرأة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال وللرجال عليهن درجة نعم أيها الإخوة إننا بحاجة وأنتم شباب أرى معظمكم كأنه لم يتزوج بعد فهذه المحاضرة بالنسبة له من الأهمية بمكان لأن إصلاح الفساد صار في هذا الزمان متعذرا لقد تكلمت في محاضرة أو محاضرتين قريبا بعنوان عندما تسود النساء نسأل الله أن يهدي نساء المسلمين وناديت الرجال لماذا تسود النساء لماذا تركب النساء لماذا تحكم النساء لماذا تأمر وتنهى النساء فكان الجواب من معظم من استشرتهم أنك تخاطب في هواء فالإصلاح مستحيل يستحيل أنا أعتقد أنه لا يستحيل كل شيء ممكن لكنه صعب يحتاج إلى تضحيات ورجال اليوم أضعف من أن يضحي أسأل الله أن يصلح رجال المسلمين ونساء المسلمين وبيوت المسلمين إخوتي في الله إننا بحاجة إلى تأسيس أسرة إذا كنا بحاجة إلى تأسيس أسرة فلا بد أن نفهم معنى الأسرة الأسرة المسلمة أسرة متناسقة مترابطة متفاهمة إن الإسلام حين شرع الزواج قال سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم حين شرع الإسلام الزواج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني حين شرع الإسلام الزواج اشترط في الزواج شروطا ليس هذا محل الطرح الفقهي لقضية الزواج إنما أجتزئ جزئية تهمنا اليوم وهي الكفاءة اشترط الإسلام الكفاءة عارف يا ابني يعني إيه الكفاءة؟ يعني إيه الكفاءة؟ الكفاءة بين الزوج والزوجة أن يكون الزوج كفءا للزوجة وأن تكون الزوجة كفءا للزوج يعني إيه كفء؟ مناسب مناسب في السن مناسب في العلم في العقل مناسب في الطبقة الاجتماعية في المال والغنى مناسب في الدين على قدر الديانة إن اشتراط الكفاءة يجعل التفاهم والترابط في الأسرة إن من أخطر أسباب الفشل في الزواج أن نتغاضى عن هذا الشرط نتغاضى عن شرط الكفاءة إن العلماء يشترطون الكفاءة في الأصل في الأصل في الحسب يعني دي بنت مين وده ابن مين إنني أريد أن أؤكد هذا لأن بعض إخواننا من الإخوة يعتبر أن هذا الكلام جاهلي لا هذا كلام شرعي صحيح اشتراط الكفاءة في الأصل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة تجد الناس ايه معادن ايوه في رجالة رجالة ذهب معدن اصيل ورجالة ورق ورجالة زبالة فلما تبقى بنت راجل تحتاج الى راجل كفء لها اشتراط الكفاءة في النسب متفق عليه في الأصل في المال في الدين فلذلك إذا اخترت بنت الأصول بنت الحسب والنسب التي تقاربك عقليا في وضع اجتماعي وبيئة وتقاربك ماديا في معيشة إن الفقهاء يشترطون يقولون أن المرأة التي في بيت أبيها خادم إذا تزوجت من حقها أن يأتي لها زوجها بخادم شرع هذه من تفريعات الفقهاء الشاهد أيها الإخوة أن الأسرة المسلمة اليوم متفككة نتيجة هذا الضياع في الكفاءة بين الزوج والزوجة فالزوجة في واد والزوج في واد آخر ويخرج الأولاد إلى الشارع يتلاعب بهم وأين الأمة؟ أين أمة الإسلام اليوم؟ ضاع الترابط الأسري ثانيا الأسرة المسلمة أسرة آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا رضيت بالله ربا مقسما للأرزاق وبالإسلام دستورا يحكم البيت وبمحمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم قدوة ومثلا أعلى وبالطمع في الآخرة فيما عند الله فليست الدنيا مجالها أيها الإخوة أنا والله أحبكم في الله إن الأسرة المسلمة ليست أسرة ضائعة مائعة إنها أسرة لها أصول وقواعد وثوابت رواسخ هذه الأسرة تستمد أصولها من دين عظيم هي عليه الأسرة المسلمة أسرة عظيمة أسرة عريقة رضيت بالله ربا الرب هو الذي يربي عباده بالرزق والرزق أوسع من قضية المال إننا صرفنا قضية الرزق اليوم إلى المال فقط وليس الرزق كذلك الأولاد رزق والشقة رزق والمال رزق والصحة رزق بل والعبادة رزق أرزاق فنسأل الله أن يوسع من الخير أرزاقنا الشاهد أيها الإخوة أن هذه الأسرة لما رضيت بالله ربا لم يعد في هذه الأسرة اعتراض إن كثيرا من مشاكل البيوت اليوم قلة المال مفيش فلوس فتحصل معركة بين الزوج والزوجة في المصاريف ما جبتليش جيب لي اعمل سوي والزوج هيعمل ايه يضرب الأرض تطلع فلوس ما فيش فلوس فتبدو المشاكل لكن الأسرة التي تعرف معنى توحيد الربوبية لا تحصل بينهما مشاكل اطلاقا توحيد الربوبية يا جماعة توحيد الله بأفعال الله أن الذي يعطي ويمنع من؟ الله أن الذي يرزق ويقدر الرزق من؟ الله أن الذي يضع السعة أو الضيق الله هذا الإيمان بأن الله الذي يعطي ويمنع إذا وجدت الزوجة الرجل في ضيق لا تتهمه لا تحاربه وإنما تنشغل هي بالطاعة والدعاء فيوسع الله رزق الزوج أين اليوم الزوجة التي تقول لزوجها اذهب أسأل الله أن يرزقك حلالا إياك والحرام فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار أين هي الزوجة أين هي الزوجة التي تقول إن لنا إليك حاجة رفعناها إلى الله قبلك فإن قضيتها كنت مأجورا مشكورا وإن لم تقضها كنت مأجورا معذورا أين هي الزوجة أين هي الزوجة التي تصبر اليوم شهرين لا يوقد في بيتها نار على التمر والماء تعيش أين هي لقد قلت مرارا لو أننا عشنا شهرا لا نأكل إلا خبز حاف وماء الرغيف أبو شيلن اللي ما عادش موجود ومية شهر 30 يوم فقط خبز حاف وماء هل نموت؟ حد يقول لي ما يمكن نموت بالعكس ده الأطباء يقولوا كده أصح أفيد للصحة الخبز الأسود والماء لمدة شهر فما الذي يمنع زوجة أن تصبر على خبز وماء عدم الإيمان بالله ربا مقسما للأرزاق عدم الإيمان بالقدوة محمد صلى الله عليه وسلم كان يسأل عندكم طعام ليس عندنا طعام نصوم إن شاء الله انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة وهو يريد أن يسجد فليس في الغرفة مكان للسجود مش عمارة ولا شقة دي إيه؟ غرفة والغرفة الرسول لما يجي يسجد لازم يغمز السيدة عائشة فتلم رجلها لكي يسجد ما تصلي عليه أين الزوجة التي ترضى بهذا هذه أسماء تساعد زوجها في علف الفرس وفي العمل في جلب الماء هذه فاطمة رضي الله عنها تكل يدها من العمل في البيت في خدمة زوجها علي فتطلب خادما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيدلها على التسبيح والتحميد والتكبير ويقول هو خير لك من خادم أين هي الزوجة التي رضيت بالإسلام دينا حين يأمرها زوجها بالقرار في البيت عايز أروح عند أمي عايز أتفسح أنت هتسجني بين أربع حيطان ونقول لها هذا ديننا قال الله وقرنا في بيوتكن دين دين مش لعبة دين هذا دين حين يأمرها الإسلام بأن تقر في البيت تلتزم حين يأمرها الدين ألا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها بحبس تيدي طب قدر جرى لأبويا حاجة أقعد أنا بقى لما يجي آه تقعدي لما يجي دين إيه اللي بيقول كده ده دين الإسلام هو اللي بيقول كده أين هي الزوجة التي رضيت بالإسلام دينا لتستقر الأمور هذه المشاكل والهموم سببها ضعف الإيمان اللهم اهد نساء المسلمين وأصلح رجال المسلمين واملأ بيوت المسلمين ودا ورحمة نعم أيها الإخوة إن الأسرة المسلمة ثالثا أسرة تتحمل مسؤوليتها كاملة كاملة إن على الأسرة المسلمة مسؤولية أيها الإخوة أخي الحبيب حين تتزوج إن شاء الله ربنا يجوزك على الصراط أسأل الله أن يزوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكن عونا لهم على أمر دينهم ودنياهم وأسأله سبحانه أن يزوج بنات المسلمين من رجال صالحين يكونون عونا لهن على أمر دينهن ودنياهن شاهد أيها الإخوة أن الأسرة المسلمة عليها مسؤوليات حين تتزوج أيها الواد ده كنت بقول له لما تتجوز إن شاء الله حين تتزوج ترزق سكنين ترزق سكنين البيت شقة شقة حتة شقة شقة زمان كان اسمه ايه بيت دلوقتي بقى شقة يا جماعة الملتزمين النهاردة اللي لما يتزوج ياخد شقة بره ويسيب بيت أبوه وأمه مخطئ مخطئ قول لي مش هقدر أحافظ على ديني في البيت زوجتي مش تعرف تلبس النقاب في البيت لا ده هروب من المسؤولية خليك في بيت أبوك وأمك في وسطهم أخوك وأختك يشوفوا دين يعيشوا دين وتحتمل زوجتك بالنقاب عشرين ساعة في اليوم قاعدة في النقاب برضه في شغل البيت بالنقاب آه وما تختلطش وما تردش على راجل وما تكلمش حد وتشتغل وتمتهم في البيت آه وما تهربش من إقامة بيت بيت يبقى بيت يا ما نشأنا زمان في الفلاحين يبقى الراجل الكبير موجود وولاده عشرة متجوزين وبيت ينشأ الرجل في عيلة هي دي الأصول يا جماعة ده دين يا جماعة ده دين مش عادات وتقاليد تخالف الإسلام لا لا تخالف الإسلام بل يقرها الدين التزم في بيتك ولا تضيع دينك ولا دين زوجتك واصبر سنين ليه مش عايز تصبر وتتحمل ليه مش عايز تضحي هي دي الأسرة المسلمة تتحمل مسؤوليتها كاملة أعود مرة أخرى لما الواد ده اتجوز أهو هو ده لما اتجوز ربنا رزقه سكنين الشقة والزوجة الشقة ربنا قال والله جعل لكم من بيوتكم سكن البيت يا جماعه سكن يا سلام لما تتجوز ان شاء الله في امل ان شاء الله على الله كله ان شاء الله لما تتجوز وتبقى في بيت بيتك انت وزوجتك بيت بيتقفل عليك انت اللي بتحكمه وتمشيه نعمه اللهم ارزقنا شكر نعمتك ولا يعرف نعمه البيت الا المشردون في الارض لما تشوف بتوع فلسطين المساكين اللي بيتهدم بيته قدام عينيه ويسيبوه في الشارع اللهم انصرهم وانتقم ممن ظلمهم لما تشوف اخواننا في العراق لما يتهدم بيته على دماغه بالطيارات لما تشوف بتوع افغانستان المشردين في الكهوف والجبال قول الحمد لله عمرك شكرت نعمه البيت حسيت بنعمه البيت وسيت اخوانك ولو بالدعاء لما تيجي تنام في امان قول الحمد لله السكن الثاني زوجه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه السكنين دول اللي هم ايه البيت سكن والزوجه سكن مسؤوليه بيتك ابوك وامك لهم حق فيه ارحامك واقاربك اسمع قول الملك واتي ذا القربى حقه والمسكين ها، وابن السبيل الله اكبر يعني مش الواد مين الواد اللي اتجوز قريب ده ها اه سايد ما اتجوز قفل الشقه على نفسه والاخوه يخبطوا عليه سيبوني بقى مش عايز اشوف حد مش عايز اعرف حد اما انزل المسجد اشوفكم هذا كفر لنعمة الله عليك مش كفر مخرج من الملة كفر يعني كفر لا لا كفر النعمة اسمه ايه كفر النعمة اللي هي سترها وحجبها وعدم التعبد بها ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فإيه فكفرت بأنعم الله هو ده كفر النعمة إنه حجب النعمة وسترها ولم يؤدي شكرها يعذب بها ابن القيم قال كده أيما عبد أنعم الله عليه بنعمة فلم يشكرها إلا عذبه الله بذات النعمة ولا بد ربنا هيعذبه بالشقة دي بقى بالزوجة دي لأنه لم يشكر نعمة الله أبوك وأمك لهم حق في الشقة وعمك وعمتك وخالك وخالتك وجدك وجدتك وأولادهم كل دول لهم حق في بيتك حق مسؤولية مسؤولية تجاه الأرحام وبر الوالدين مسؤولية تجاه الإسلام والدعوة وطلب العلم مسؤولية تجاه الجيران مسؤولية تجاه الأهل والأصدقاء مسؤولية تجاه الفقراء مسؤولية تجاه الأولاد إن البيت ده يبقى منارة للدعوة ومصنع لتخريج الرجال مسؤولية إن البيت ده يبقى بيت نشأ على الدين أربعة هي كانت واحد إيه متناسقة الكفاءة أسرة متناسقة مترابطة متفاهمة الأب أب والأم أم الزوج راجل والزوجة امرأة امرأة مش راجل فيش اتنين رجالة في البيت أسرة مترابطة متناسقة متفاهمة اتنين أسرة آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثلاثة أسرة تحملت مسؤوليتها كاملة أربعة الأسرة المسلمة بنيت على الاستمرار يعني إيه؟ يشترط الفقهاء لصحة الزواج نية التأبيد واضح ولا ترجم؟ هترجم ندفع كم؟ والله مش عجباني صلاتكم على النبي النهارده يا رب صلي على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا بحبكم في الله رغم انكم وحشين وبتعملوا دوشه لكن برضه بحبكم على وحشتكم بحبكم انا قلت كده قلت مهما يكن في الاخوه من افات الا انهم افضل خلق الله على ظهر الارض يتحملوا تحديات وتضحيات عشان اللحيه دي صح ولا لا يبقوا حبايبي غصب عني وبمزاجي برضه عشان ما نكذبش صلى على الرسول صلي الفقهاء يشترطون نية التأبيد في الزواج يعني ايه؟ يعني الواد اللي هيتجوز النهارده بنت الشيخ عزب ده ولا الواد ابنه فين عطية؟ آه، جوه في الطراوة طيب يا عطية ماشي صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم هيتجوز النهارده لو في دماغه انا هتجوزها شهر واطلقها يبقى الزواج باطل لان بكده ما بقاش زواج شرعي بقى اسمه زواج متعة المحدد بوقت وفلوس الزواج الشرعي الصحيح على التأبيد يبقى نيتي ان انا اتجوزها ها، للأبد لحد ما أموت أو تموت نيتي كده لو بدا لي إن أنا أطلقها بكرة ولا بعد مش ده الموضوع الأصل في العقد وأنا بتجوزها نيتي إيه؟ التأبيد ونفس الشيء للمرأة نيتها التأبيد وإلا حرمت أثمت وأنا عارف إن طلع في دماغكم دلوقتي 300 سؤال طب يا شيخ لو مفيش لو خلاص بس بس ها ها؟ خلصنا هي دي يبقى لما تيجي تتزوج نيتك إيه؟ التأبيد التأبيد آه يعني تنوي أن تتزوج هذه المرأة للأبد مهما طال العمر ثم إن بدا لك أن تطلقها في وقت ما فلا حرج مش ده الموضوع لكن النية في أصل الزواج فلما الزوجة أو الزواج أو البيت بني على أصل الاستمرار يبقى مش لازم الشيء كن فيكون صح لا مش فاهمني انت اقول تاني صلى على رسول صلى الله عليه وسلم انا اتجوزت النهارده لقيتها خايبه ونايبه وعايبه وما بتعرفش تطبخ مفيش مشكله تتعلم صح كده بسيطه ايه المشكله يعني لقيتها صوتها عالي مش مشكله نوطلها صوتها بالراحه شهر شهرين سنه سنتين عشره واحنا خلاص احنا بنقول لما تعتقد بقى ان البيت ده مبني على الاستمرار على التأبيد تبقى المعالجة معالجة هادئة تبقى سياسة النفس الطويل في التغيير مش متعلمة ما تعرفش حاجة في الدين علمها بتصلي بالعافية صلي معاها يعني اسيب الجامع بقى يا عم الشيخ واقعد في البيت اصلي معاها لا صلي في الجامع وارجع صلي معاها تاني ينفع اه ينفع معاذ بن جبل رضي الله عنه كان بيصلي مع سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويرجع يصلي بقوم امام مفيش مشكله خالص يبقى لابد ان تعتقد ان البيت المسلم بني على الاستمرار فتستعمل فيه سياسه النفس الطويل بطيء لكنه اكيد المفعول مش كفرسول لا وانما علاج مع هدوء الله في حقه قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه فإذا كان الله في حقه قال اصطبر في حقك لا تصطبر سبحان الملك سبحان الملك أيها الإخوة إذا اعتقدنا هذه الأربعة أنها أسرة بنيت على الكفاءة بين الزوج والزوجة اثنين متفاهمين اثنين أنهم مؤمنون بالله ربا مقسما للأرزاق بالإسلام دينا أصوله وقواعده حلاله وحرامه بالنبي محمد قدوة ومتبوعا ما تصلي عليه وأنها أسرة تتحمل مسؤوليتها تجاه العالم أجمع وأنها أسرة بنيت على الاستمرار كيف تعيش هذه الأسرة كيف أضع خمس نقاط افهمها أخي في الله وتكون لك السعادة إن شاء الله واحد إن عدم اعتبار الزوجة شريكا حقيقيا في الحياة يجعلك لا تمنحها الثقة بنفسها أو إعطاءها التقدير الكافي أو أن تبذل لها العواطف المتدفقة المتجددة وغيرها من دلائل الحب وبديهيات الزواج هذا الإهمال يسلم الطرفين غنيمة باردة لهلاوس الواقع الافتراضي وسراب أمنياته الشيخ بلاش الكلام الكبير ده يعني حاضر بسيطة نترجم خلي الكلام يتكتب كبير وبعدين احنا نبسط المسائل بس انت ادفع صلى الله عليه وسلم بس لو استمتعت بالكلام ده هتتبسط جدا يا جماعة انا قصدي اكتب الكلام ده قصدي اقول لكم الكلام ده متعمد لازم بقى عشنا مع بعض لماذا لا تصلي وكيف تصلي وعشنا حاجات كتير قوي بالعامية عايزين بقى ايه نطلع درجة يعني هنفضل طول عمرنا في كي جي 1 مش هندخل ابتدائي بقى نفهم لغة عربية ماشي اقول تاني طب ادفع اللهم صل على النبي محمد وصلي صلى الله عليه وسلم إن إهمال الشريك الحقيقي وعدم منحه الثقة بنفسه أو إعطاءه التقدير الكافي أو حرمانه من العواطف المتدفقة المتجددة وغيرها من دلائل الحب وبديهيات العلاقة الزوجية هذا الإهمال يسلم الطرفين غنيمة باردة لهلاوس الواقع الافتراضي وسراب أمنياته يعني إيه؟ أخ اتزوج هو وزوجته اتزوج أخت دخلوا هو عايزها تقول له يا فضيلة الشيخ وهو حضرتك وحضرتك مش هتبقى حياة زوجية لا انظر إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وهو يداعب عائشة يا عائش انظر إليه وهو يقول أنا أعلم متى تكوني راضية عني يا سبحان الله العظيم واحد بيقول لك الرسول حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم يقود الجيوش ويتلقى الوحي ويعلم الناس ويصلي بالناس ويحكم بين المتخاصمين ويرسل السرايا ويستقبل البعوث وفي وسط كل هذا لم يمنعه أن يكون زوجا ما تصلي عليه ما احنا قلنا لأنه في الأصل إيه قدوة فاحنا بنقول للأسرة اللي رضيت برسول الله قدوة وإماما ومتبوعا إن الحياة ما تبقاش رسمية يا جماعة أنا كنت ناوي ألغي الموضوع لكن أنا شايف من الأهمية بمكان ليه؟ لزيادة الفجور في شوارع المسلمين لزيادة الخيانة الزوجية لزيادة وتفشي العلاقات المحرمة ليه؟ لأن الزوج لما ما يديش زوجته الحنان والعطف والحب والرفق واللين والامان هتدور عليهم بره والسكه في الوقت ده بقت سهله التليفونات ماليه البيوت ويجي زوج يفاجأ ان زوجته معاها تليفون محمول بقالها سنه وهو ما يعرفش معاها تليفون محمول بنته معاها تليفون محمول وما يعرفش سهل قوي اي محل وبمنتهى البساطه ب 300 جنيه عده وشريحه خلصت وللاسف ما سالش ال 300 جنيه دول جم منين ما تسالش ما هو إذا بدأ الباطل وبدأ الشر انسى اللهم احفظ بيوت المسلمين اللهم احفظ نساء المسلمين اللهم رد كيد الكائدين اللهم انتقم من المجرمين المفسدين اللهم احفظ بناتنا وأولادنا اللهم نجنا ونجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن في بيوت نظيفة طاهرة مستوى عالي جدا من الرقي والاخلاق ولكن في غلط ولا ما فيش في معلش خلينا نعترف بالواقع مضطرين في غلط وفي غلط ريحته وحشه وبانت وانت السبب ادي زوجتك حقها زي ما بقول لك هنا في الكلام الكبير بقى امنحها الثقه بنفسها مكسوف ليه تقول لها بحبك انت لو ما قلتها لهاش خالص وفي الشارع او في مكالمه غلط او باي وسيله من الوسائل حد قالها لها هتترمي في الارض هيغمى عليها صح فلذلك لابد من اشباع هذه الغرائز غرائز بشريه الرسول ما صلي على ايه وهو رسول الله لما سئل من احب الناس اليك قال عائشه مش عيب مش عيب يا جماعه ان الواحد يحب مراته ما ينقصش من قدر رجولته انه يعترف انه بيحبها مش عيب بالعكس ده احلى وامتع حب الحب بعد الزواج حب على حق ولازم تعرف عشان العيال اللي قاعدين يتنططوا دول دلوقتي ها ان كل تجارب الحب قبل الزواج فاشله فاشله ليه لان اللي بيحب واحده قبل الزواج ارتكبوا معاصي يعاقب بهذه المعاصي لازم فلازم يبقى زواج فاشل لازم يبقى نكد عشان كده بيقعدوا يتحسروا في الافلام والتمثيليات والقصص الغراميه يقول لك الله هو فين الحب اللي كان قبل الزواج راح فين مات طبعا مات لانك انت لما بتعصي ربنا بالحب قبل الزواج ربنا بيحاربك فلما بيحاربك انت قده بيدمر لك البيت فلذلك الحب بعد الزواج هو الحب الاسلامي الشرعي الحقيقي حبيبي في الله اوعى تقعد تحب في مراتك وتنسى ربنا انا خفت احنا هنتكلم في الحب بقى وننسى الموضوع لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان كل حاجه بايه بميزان بميزان يبقى مش معنى انك بتحبها واذن الاذان خليك قاعد معايا بقى ده القعده حلوت لا مفيش قاعد معاكي ارحميني السلام عليكم اه خلصت انتهت القضيه رغم انك كنت دايب في الاسواق قبل دقيقه واحده لكن الله اكبر يبقى الله ايه اكبر خلصت لذلك نمره واحد اعطائها الثقه بنفسها اثنين اعطائها التقدير الكافي عندي دلوقتي بس مش عارف الظاهر مش هنقولهم لان انتم مستعجلين الليله دي طب صلي انا عارف ان انت اونطاجيه ومش هتستحملوا معايا في 30 نصيحه للزوج و30 نصيحه للزوجه طب صلي على الرسول إعطائها التقدير الكافي هيجيلك دلوقتي في النصائح إنك لما تشوف حاجة حلوة قول لما تعمل حاجة جديدة قول قدر قدر الحاجة اللي عملتها أنت دخلت لقيتها قلبت أوضة النوم جابت الدولاب هنا والسرير هنا كان الأول الدولاب هنا والسرير هنا قلبتهم جابت ده هنا وده هنا الله جزاك الله خيرا والله ما شاء الله الله يبارك فيك سلام لو ربنا يرزقني واحده كمان زيك صليت على رسول لا كده هتقلب عليك الدولاب اوعى تعمل كده انا قصدي اظهر التقدير الكافي عملت اكل والاكل حلو وانت بتاكل قول قول قول جزاك الله خيرا جالك اهلك وكرمتهم واحتفت بيهم خرجوا مبسوطين قول اشكرها نفس السيد جاب لك حاجه قولي شكرا اي حاجه كلمه حلوه جا بدري انت جاي بدري ليه هنقول برضه دلوقتي من النصائح تقبل المجاملة بلباقة ولطف احنا الظاهر هنخلص النصائح مقدم ها جه بدري فبتقول له انت جاي بدري ليه؟ قال لها وحشتيني لا بلا نيلة ليه كده ليه كده حتى لو كان الكلام ده مش حقيقي لكن تقبلي المجاملة بإيه؟ بلباقة ولطف والله جزاك الله خيرا ده أنت أدخلت السرور على قلبي ومن أحب الأعمال إلى الله إدخال سرور على مسلم تبادل العواطف يا جماعة المتدفقة البيوت النهاردة خربانة من العواطف الراجل بيحب ابنه فعلا بيحبه بيحبه فعلا بس عمره ما قال لابنه أنا بحبك عمره ما خده في حضنه كده وطبطب عليه وباسه ولا الواد قال لابونا بحب قلت لابوك انا بحبك يا ما قالش ما قالش البيوت مولعه نتيجه ايه رغم ان تلاقي المراه بتحب زوجها بتموت فيه والراجل بيحب زوجته وكلهم بيحبوا بعض لكن ما تعودوش انهم يظهروا مشاعرهم انهم يظهروا عواطفهم انهم يقولوا ما تعودوش اتعود اتعود مش النبي قال بس شاطر اني احبك في الله طب يا عم حبني في الله انا موافق جميله لكن اديها لابوك الاول اديها لمراتك الاول اديها لابنك وبنتك لابد من اظهار العواطف وزي ما قلت لكم الاشكال لو العواطف دي ما ظهرتش خدوا الجملتين بقى الخطيرين دول نعوذ بالله من العجب ورؤيه النفس ها يسلم الطرفين غنيمه بارده غنيمه بارده يعني ايه بسهوله لهلاوس الواقع الافتراضي هتلاقي مراتك مفكره ان الناس كلها عايشه مفكرة ان الناس كلهم عايشين بيحبوا بعض بس هو ده اللي ما بيحبهاش هلاوس الافتراض هلاوس الافتراض هتلاقيها تقول اكيد ما بيحبنيش اكيد متجوز عليا في السر اكيد ماشي مع واحدة اكيد هلاوس وافتراضات وتقعد هي متقطعة وترجع تلاقيها مكلضمة مالك ما ماليش زعلانة ليه مش زعلانة طب بالراحة ما فيش بالراحة لأن جواها متقطع ونفس الشيء الزوج لما يلاقي زوجته مهتمه بالاولاد ومشغوله بيهم ونسياه برضه دماغه تلعب قال لا ما بتحبنيش هي بتحبني بس عشان انا بصرف عليها هي واولادها هي ما ما بتدينيش اي حقوق الا بالعافيه هي هي هلاوس الافتراضات وسراب الامنيات ويعيش في السراب بقى هي ملهاش حل الواحد يتجوز له واحده من البندر تعرف تدلعه امنيات سراب حتى اذا جاءه لم يجده شيئا انت اللي وقعتيه في كده وانت اللي وقعتها في كده اتنين عشان الوقت معانا ايها الاخوه اتنين الانسان مفطور على تبادل العواطف والاهتمام وعلى الحب من طرفين وحين لا يمنح هذا او يحصل عليه تصيبه حاله من الفقر النفسي الذي يؤدي الى البحث لاشباعه بطرق خاطئه هي بتحبك ومش شايفه منك تبادل هي بتقول لك ومش شايفه منك تجاوب هتفاجئ انها تقول لك انا عندي مس عايزه حد يقرا عليا اي اي مغص ومستشفى وحقن وما عندهاش حاجه هي دي القضيه لابد من التبادل ثلاثه ان حياتنا الواقعيه وخاصه العائليه تبدو معرضه لنوع رهيب من التحدي على مستوى نكون او لا نكون يا جماعة لما صدر قانون الخلع انهدمت بيوت كتيرة وبيوت أكثر ما زالت تفكر موضوع الخلع في دماغ نسوان كتير وموضوع الطلاق في دماغ رجالة كتير زي ما بقول لك كده بقت الأسرة النهاردة عايشة نوع من التحدي نكون أو لا نكون فبقى شد الأعصاب والنرفزة المستمرة بقت الأصل في التعامل في البيت أحيانا يدخل الراجل زق الباب الباب اترزع انت بترزع الباب ليه وبالكبر يقول رزعت الباب عايزه ايه لا ما ترزعش الباب لا ارزع الباب اتخانقوا ودبوها خناقه وزعلوا اسبوع وجابوا الشيخ يصالحهم ايه يا جماعه المشكله؟ اصله رزع الباب يا سلام بالله عليكم دي مشكله؟ القضيه مش في رزع الباب، القضيه في ايه؟ السد العصبي اللي موجود في النفوس، التحدي الحاصل احنا محتاجين نعيش اللي ربنا قال لنا عليه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يبقى البيت ده سكن ها مودة ها رحمة ده البيت عارف يعني إيه سكن؟ أحد إخواننا اتجوز خلف بنتين فسمى مودة ورحمة قلت له يا ابني مش دي بالقلفة دي المودة والرحمة دي بينك وبين زوجتك هي دي القضية ينبغي أن تفهم إن البيت لازم يمتلئ هدوء ومودة ورحمة أربعة إن إهمال الزوجة أو الزوج فتنة للذات وله مدخل للانفتاح على حقل الألغام الإشعار بالفشل انتقاد القصور دون تعاون لعلاجه فيخلق في الداخل إصرارا على الهروب من هذا الواقع إهمال الزوجة قلت زمان لو أنا جيت اديتك هدية هدية منديل اديتك هدية رحت أنت واخد الهدية مني وراميها كده تفتكر عمري أديك هدية تاني لا أنا شايف إن في رميك الهدية وعدم العناية بها نوع إهانة ليا أستغفر الله وأتوب إليه لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أن الله أعطاك هذه الزوجة هدية هدية هدية حقيقية أنا كنت بقول في جواز بنتي بقول لزوجها يا ابني أنا مش بديك زوجة ده أنا بديك قطعة مني حتة من قلبي من مهجتي من كبدي البنت اللي انت واخدها دي 16 17 سنة بتتنطط على صدري بوكلها بإيدي كم صوابعها دخلت في عينيا عاشت عمري وعشت عمرها وفي الآخر وبمنتهى البساطة بديها لك تفضل وتبقى أنت بأمر الشرع أولى بها مني تسمع كلامك وما تسمعش كلامي وتحبك أكتر مني بأمر الدين والله لولا أن الله أمر ما فعلت البنت اللي بيتجوزها النهارده دي 20 سنه اهلها بيربوها والاخر اتفضل يا سي عطيه وخد عطيه البنت وبقت تحبه اكبر من ابوها وامها وتسمع كلامه وما تسمعش كلام ابوها وامها بامر الدين طب انت يا عطيه عملت فيها ايه؟ وكلوها وكبروها وحافظوا عليها وحرسوها وقلقوا عليها وعلموها وصرفوا عليها دم قلبهم عشرين سنة طوال والآخر سي عطية خدها بالراحة هدية خد يا عم لا وصرفوا عليه هو كمان مش شاركوا في الجهاز دفعوا مش كلنا كده ولا انتوا مش معايا دفعت ايه مقابل الزوجة دي وتروح واخد الزوجة دي وتركنها في البيت كده لا تهتم ولا تتكلم فلا بد أن تسلب نعمة الزواج نعمة سكن مودة رحمة عقوبة من الله أيها المستمع الكريم نرجو مواصلة الاستماع مع الشريط الثاني تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com